بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين الحمد لله على السلامه عشان آه، نهضه العذراء وعيد العذراء لو تفتكروا احنا كنا ماشيين في رساله بولس الرسول الى تلميذه تيتوس وصلنا الى اخر اصحاح مش كده وصلنا إلى إصحاح ثلاثة هفكركم تاني بالرسالة رسالة تيتوس بعتها بولس في نهاية حياته يعني بعد ما اتسجن في روما وقعد فترة وطلع من السجن ولما خرج من السجن وكان سنه كبير وبقاله فترة طويلة بيخدم حب يسلم الكنيسة لتلاميذ يعني يعمل أساقفة عشان هم بقى اللي يسوقوا الكنيسة بعديه وطبعا دي فيها اتضاع وفيها حكمة وفيها حاجات حلوة فمثلا ساب تيموساوس في أفسس وعمل أسقف وساب تيتوس في كريت جزيرة كريت وبقى الأسقف بتاعها وهكذا فكان بيبعت لهم رسائل بنسميها رسائل رعوية أو رسائل الرعاية عشان يوصيهم على الكنيسة ويتكلم معاهم في الأمور المختصة بالرعاية والرسائل دي ليها قيمة كبيرة قوي في تلمذة الخدام والكهنة والأساقفة لأنها رسائل من قديس عظيم زي بولس الرسول بالروح القدس فيها كل مبادئ الخدمة وكل تنظيمات الكنيسة وهكذا فأول إصحاح بعد المقدمة المشهورة بتاعته بدأ يقول له اختار الأساقفة بحكمة يعني نفس تيتوس هيرسم أساقفة وكهنة فاداله صفات الأسقف وبعدين قال له خلي بالك الناس بتوعك اللي في كريت دول سمعتهم مش كويسة ناس متعبين فأنت لازم تبقى دايما بتوصيهم يبعدوا عن الكلام البطال والحاجات الغلط ويتعلموا الطهارة والنقاوة لأنه مشهور عنهم الميل للدنس والإباحية والكلام البطال الإصحاح الثاني ابتدى يديله وصايا نوعية يعني قال له كبار السن وصيهم بكذا الستات الكبار وصيهم على أولادهم الحدثات وصيهم توصيات خاصة بيهم آه الأحداث الشباب الصغير برضو ديهم شوية وصايا وبعدين في, الآل في الآخر قال شوية وصايا مجملة كده اللي كنت تنفع لكل الناس قال له انت بالذات لازم تقدم في التعليم نقاوة ووقار وإخلاص وتقدم نفسك قدوة في كل شيء يعني قدم تعليم حلو وقدم نفسك قدوة لكل فئات الكنيسة في كل شيء وبعدين قال له ما تنساش نعمة ربنا هي اللي أنقذتنا من الفساد اللي في العالم فخلينا دايما مسنودين على عمل نعمة ربنا ومنتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح أنا مش عارف احنا وصلنا لغاية قد ايه في صح ثلاثة خدنا منه آيات ولا ما خدناش أول آية بس طيب ناخد إصحاح ثلاثة تاني من أوله بقى راجع يعني صح ثلاثة إصحاح صغير يخلص النهاردة إن شاء الرب وعشنا ونبتدي المرة الجاية حاجة جديدة ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح كلام بقى لكل شعب الكنيسة كلمة ذكرهم كلمة مهمة ليه احنا في الوعظ مش دايما نقول جديد يعني ساعات واحد يدخل يحضر وعظ وبعدين يقول ايه ما فيهاش جديد احنا مش في الوعظ بنقدم جديد احنا في الوعظ بنذكر نفسنا وشعبنا بالمبادئ اللي استلمناها طب ما احنا عارفين انه مفروض نحب الاعداء كم واحد نجح في محبة الاعداء خلينا نفكر بعض ما احنا عارفين ان ربنا قال لا تدينوا لكي لا تدانوا محدش مش عارفها مش جديدة لكن لسه محدش فينا كملها ما احنا عارفين انه ينبغي ان يصلى كل حين بس مش كل الناس بتصلي كتير اذا احنا محتاجين ان نتذكر وده نفس التعبير اللي قاله بطرس لو تفتكروا في رسالته برضه أذكركم ففي الوعظ مش بالضرورة الواحد يقول حاجة جديدة لكن بالضرورة يذكرنا بكلام ربنا يسوع ده حتى اتقال على الروح القدس نفس التعبير قال ان الروح القدس يذكركم بكل شيء يرشدكم الى كل الحق ويذكركم بكل شيء بكل ما قلت لكم فمش بالضرورة الواحد يسمع حاجة جديدة ممكن تسمع وعظة تكون سمعتها من عشر سنين وتفيدك جدا طب ما انت عارف اللي فيها في فرق بين عارف معلومات وبين بتتذكر معاني او وصايا او مفاهيم محتاج ترجعها كل شوية مثلا فكرة ان المسيح جاي حد فيكم مش مقتنع ان المسيح جاي ده من ايمان الكنيسة جزء من ايماننا طب كم واحد بيتذكر الموضوع ده كم واحد مشغول بالفكرة دي فالوعظ مش بالضرورة يقول جديد لكن بالضرورة يذكر بكل اللي عندنا ويطلعه تاني للسطح عشان يهزنا ويغيره فيقول ذكرهم ذكرهم يعني هم عارفين الكلام أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح يعني الكنيسة لازم ما تكونش سياسيا مستقلة عن الدولة بمعنى مش مطلوب من الكنيسة انها يبقى لها سياسة خاصة ودولة خاصة لا اهو نظام الكنيسة تخضع للرياسات والسلاطين نظام الدولة ايا كان كل كنيسة تخضع لنظام الدولة ويكون الانسان المسيحي مستعد لكل عمل صالح لان الخضوع للانظمة نوع من العمل الصالح نوع من الالتزام لكن لما يطلع لنا مثلا جماعة زي شهود يهوذ يقولوا لا ما ندخلش الجيش لا ما لناش في, السيا... في الموضوع ده احنا لينا آراء في السياسية لا المسيح ما علمناش كده علمنا أن نخضع للرياسات والسلاطين ونكون جزء من سياسة الدولة لأن احنا مش دولة سياسية ملناش في الحاجات دي لأن المسيح له المجد قال أنا ملك بس مملكتي ليست من هذا العالم فاحنا كمان تبع الملك المسيح لكن ملناش مملكة بلغة الدنيا ولا بسياستها فاحنا نمشي مع اي سياسة المهم ننشغل بالعمل الصالح كلمة مستعدين لكل عمل صالح افكركم بيها تاني انه ممكن يهرب منك العمل الصالح لانك مش مستعد يعني واحد يخبط عليك بس تكون ايه متضايق او مشغول او نعسان ويطلب حاجة فتكون مالكش نفس ضيعت فرصة خسارة لو انت حاسس بقيمة العمل الصالح خليك مستعد ان اللي يطلبك في اي وقت تقول له حاضر عشان تكسب نعمة قدام ربنا وتاخد عمل صالح حلو ساعات الواحد بكتر مشغولياته او همومه او احباطاته او كرامته اعمال صالحة كتيرة تبقى قصاد منه وتروح عليه فرص كتيرة للخدمة تيجي قصاده ويضيعها والكتاب علمنا انه من يجد ان يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطيه له يعني يا ريتك ما كنت ضيعت الفرصه دي ولا يطعنوا في احد يعني ذكرهم ان هم لا يطعنوا في احد برضو دي آية تحتاج إلى تطبيقات كتيرة شايف واحد غلطان ما تشهرش بيه ما تطعنش فيه ما ما توقفوش متهم قدام الناس ممكن توبخه ممكن ترشده ممكن تصلي له ممكن تستر عليه لكن تطعن فيه لا دي مش بتاعتنا لا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين من الأشياء المحزنة إنها وصية واضحة إن الكنيسة وشعبها ما يكونش فيهم خصام وكتير من شعب الكنيسة يكون بيخاصم يكون بيخاصم بس الكتاب بيقولوا تكونوا غير مخاصمين ما يكونش في خصام في حياة الواحد أبدا ما يسكتش على خصام أبدا حتى لو التاني سبب يحاول ويجتهد انه ما يسيبش الخصام يدوم يقول له طب حقك عليا انا مع انه مش غلطان طب يبعت له واحد يصلحهم ببعض مع انه هو مش ملوش ذنب معلش بس كن غير مخاصم ما تخلي ما تحطش نفسك في موقف انت متخاصم مع حد فتقول لك انا متخاصم مع فلان بس انا ماليش ذنب لا معلش حتى لو مالكش ذنب عليك دور تعال نشوف نعمل ايه عشان نغذي الشيطان ونطلعه من النص ما يمكن محتاجة كلمة حلوة ما يمكن محتاجة وسيط حكيم ما يمكن محتاجة صلاة أكتر ما يمكن محتاجة اعتذار مؤدب عن حاجة أنت يمكن ما خدتش بالك وعملتها ما يمكن محتاجة قعدة عتاب هادية وتخلص الموضوع لكن الكتاب بيقول يكونوا غير مخاصمين فما تحطش نفسك تحت بند المخاصم حلماء جمع حليم حلماء دي مطلوبة قوي في الزمن ده لأنه الناس كلها عصبية كل الناس بتجري لكن الكتاب بيقول كونوا حلماء خليك حليم اللي قدامك طاقته محدودة طول بالك عليه ال- ال- المرور واقف ماشي صلي خدها فرصة وانت قاعد في العربية اقعد صلي هنعمل ايه طيب في اخطاء كتيرة في المجتمع خليك حليم لكن لو وقعت في التذمر في الغضب في النقد في الشكوى طب استفدت ايه خسرت سلامك ويمكن اعصرت اللي حواليك وقلت كلام تندم عليه وتتحاسب عليه ليه ده كله خليك حليم لأن ربنا حليم علينا يعني ربنا بيشوفنا بنضيع وقت قد إيه وبنلخبط في الكلام قد إيه وبنغلط كتير قد إيه وهو حليم جدا طب إحنا كمان نبقى حليم حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس الوداعة حاجة ظاهرة بينما التواضع في الأصل تواضع القلب فعشان كده بيقول مظهرين كل وداعة لجميع الناس لما يكون الواحد قلبه متواضع يعني حاسس انه مش حاجة كبيرة وان ربنا رحمه ومديله كتير ودايما يقف خجلان قدام ربنا يسلك بوداعة من جهة الناس ليه مش هيقعد يتريق على حد ولا يزعق في حد ولا ينقد حد ليه هو حاسس ان ربنا رحمه وبيرحمه كل يوم هو صغير في عينين نفسه صغير في عينين نفسه ومش فرحان ان ربنا قابله على كده فشايف الناس كلها كبيرة وشايف الناس كلها حلوة وبالتالي يسلك بوداعة من جهة جميع الناس مع الصغير والكبير يبقى وديع وديع دي ممكن تقول بشوش تمشي تقول لطيف تمشي تقول آآ آآ صبور تمشي كلمة وديع دي كلمة كبيرة كل الفضائل تحت كلمة وديع خدوم محب كل ده في كلمة وداعة مظهرا كل وداعة لجميع الناس في واحد يقول لي ايه لا الناس دول ما ينفعش معاهم الكلام لا ينفع كتاب قال وداعة لكل الناس مين قال لك ان الناس دول ما ينفعش معاهم الوداعة جرب طيب ربنا قال اظهر الوداعة لكل الناس ففي واحد يقول لا الوداعة دول مع ناس معينة كده محترمة لكن في ناس ما ينفعش معاهم غير العين الحمر بس الكتاب ما قالش العين الحمراء وصية ولا فضيلة قال اظهر الوداعة لجميع الناس وفعلا الواحد يكسب بالوداعة أكتر عشان كده المسيح لما اتكلم عن الوداعة قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض يورثوا الأرض يعني إيه؟ يعني يكسبوا الناس كلها يعني كل الناس تحبهم بسبب الوداعة اللي عندهم افرض واحد مستهتر ومتعب طب ما تجرب ما يمكن الوداعة تجيب معاه مرة واثنين وثلاثة يمكن يختشي ويقدر الوداعة واللطف اللي عندك بينما الشدة يمكن تجيب شدة وتجيب مشاكل خلي الوداعة أولا خلي الحزم أخيرا الحزم مش غلط العصبية غلط لكن الحزم مش غلط بس خليه في الآخر ما تلجألوش بسرعة ما تقولش النوع ده ما ينفعش معاه كتاب قال مظهرا الوداعة لجميع الناس اللي مكشر ما تكشرش في وشه اظهر له وداعة والبشوش خليك برضه وديع معاه لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء كلمة غريبة شوية معلمنا بولس عمال يوصف تيتوس ومن خلاله بيوصف الكنيسة كلها عاوز يقول له التعاليم دي السامية دي اللي تخلي الواحد وديع ومتواضع وبسيط وحكيم ما تنساش ان احنا بنقولها لبعضنا دلوقتي واحنا مش ناسيين ان كنا قبل كده زي الناس دول الناس اللي احنا بنشكي منهم وبنقول دول ما يستاهلوش او متعبين او ما ينفعش معاهم الذوق ما احنا كنا زيهم اكتر فنحن كنا اغبياء يعني فعلا اللي يجرب مثلا كان في حياته آآ آآ أناني جدا وبعدين ربنا افتقده بنعمته وتاب وتغير يوم بعد التاني لغاية ما بقى خدوم جدا يبص الماضي ويقول ايه ده ده انا كنت غبي قوي ازاي كنت عايش اناني كده برضه واحد يكون مثلا بخيل جدا ومشغول على فلوسه خالص وبعدين ربنا يفتقده بنعمته ويشده ويبتدي حياته توبة حلوة ويقرب من ربنا يبتدي يدي بقى وما يفكرش في الفلوس لما يبص في ماضيه يقول يا أنا كنت غبي جدا فهنا معلمنا بولس بيفترضها علينا كلنا بيقول لما بنقرب من ربنا ونبص ورا نقول كنا قبلا أغبياء لما كان الواحد يضيع وقته بالساعات في حاجات فارغة لما عرف قيمة الكتاب وقيمة الصلاة يقول يا ده أنا كنت غبي جدا ده ازاي ضيعت الساعات دي كلها لما واحد يجرب الخدمة وكان ياما دعوه للخدمة وفي الآخر ابتدى يخدم يبص في ورا كده يقول يا خسارة أنا كنت غبي أنا لو أعرف بركات الخدمة وقيمة الخدمة ما كنتش ضيعت وقتي في النوادي وفي السهرات وفي الكلام اللي ملوش لازمة فهنا معلمنا بولس بيقول بصوا زمان عشان تعرفوا ربنا عمل ايه كنا قبلا نحن ايضا اغبياء غير طائعين ما كانتش وصية ربنا تشغلنا فما كناش بنسمع لربنا ما كناش بنطيع ربنا زمان فبالأولى لما الواحد يرجع لربنا يبقى عاوز يطيعه بحماس لأنه صعبان عليه الأيام اللي فاتت وحاسس إنه كان غبي إنه ما كانش مركز في كلام ربنا وما كانش واخدها جد فلما يرجع لربنا يبقى عاوز يطيع بإيده وأسنانه عاوز يضيع الماضي السخيف بتاعه وعاوز يلحق الكام يوم بتوعه يتمتع بربنا كنا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات برضه ممكن واحد يبص في ماضيه يقول ايه ده ده انا كنت مستعبد لشهوات ولذات حاجات كانت مستعبداني يبص لها النهارده باحتقار يقول ايه اللي انا كنت فيه ده ايه الحاجات دي ايه قيمتها خسارة الوقت اللي راح فيها خسارة ان انا خسرت مثلا ناس بسبب الشهوات دي ولا خسرت ايام ولا خسرت وقت ولا خسرت صحة ولا خسرت فلوس حتى بسبب شهوات ولذات بطالة معلمنا بولس من اتضاعه يقول لاننا كنا نحن ايضا مع ان الحقيقة بولس طول حياته جد يعني بولس بالذات حتى وهو يهودي متعصب ما كانش بتاع شهوات ولذات وحاجات من دي ده كان يهودي متشدد واليهودي المتشدد يهودي تقي ما يعرفش يغلط بالسالب لكن وهو بيوصف شعب الكنيسة كله على اعتبار أغلب الشعب جاي من الوثنية والإباحية بيقول لأننا كنا يعني حاطط نفسه واحد منهم وحاطط تيتوس بالمرة واحد منهم وده تعليم جميل ان الواحد ما يفترضش ابدا انه احسن من اللي بيسمعه لا كنا كلنا أغبياء غير طائعين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة عايشين في الخبث والحسد دي كلها حاجات قديمة دي اللي بنسميها صفات الإنسان العتيق أو الإنسان القديم الإنسان القديم اللي ما خدش التجديد ما خدش الحياة الجديدة ما خدش النعمة اللي لسه هيتكلم عنها دي صفاته دي صفات الإنسان العادي اللي ما يعرفش ربنا في خبث في حسد في لذات في شهوات ما بيعرفش يسمع صوت ربنا ولا يحب يسمع كلامه ممقوتين ومبغضين بعضنا بعضا بنكره نفسنا وبنكره اللي حوالينا الانسان العادي ما بيعرفش يحب الانسان اللي ما خدش نعمه العهد الجديد ما بيعرفش يحب يعني واحد يقول انا بتعامل مع زمايلي بمنتهى الحب والادب واجي في الاخر الاقيهم مش شايلين الجميل هقول له معلش ما هم ما عندهمش روح الحب ما خدوش نعمة العهد الجديد هيحبوا ازاي هيجيبوا الحب منين طيب هم خدوا منك زي ما خدوا وبعدين لما انت تبقى محتاج بقى ما عندهمش فما تتضايقش الانسان الجديد يعرف يدي لكن القديم هيدي منين هيدي حب منين ما عندوش مبغضين بعضنا بعضا طيب هل الحالة القديمة دي هم اتنقلوا منها بشطارتهم بجهادهم بسعيهم يقول كلمة جميلة يقول ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا يعني ايه يعني ربنا هو اللي رحمنا بصراحة يعني ظهر لطف مخلصنا الله طبعا كلمة مخلصنا الله دي تؤكد لاهوت المسيح على الماشي كده ليه دايما مخلصنا لقب ربنا يسوع المسيح فبيقول مخلصنا الله يبقى المسيح هو الله لأنه كل مرة يقول مخلصنا يسوع المسيح مرة دي بيقول مخلصنا الله يبقى الله هو المسيح فبيقول لما ظهر لطف مخلصنا الله يعني لما جالنا المسيح لغاية عندنا وخلصنا بلطفه يعني ساب كل الماضي ده مسحه وتعامل معانا بلطف ما تعاملش معانا بقسوة ولا بحزم ولا بشدة ساب كل الماضي وخدنا كده في حضنه حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه يبقى سر الخلاص كله مدخله ايه لطف مخلصنا الله وإحسانه حد فينا يقدر يقول احنا كنا نستاهل الخلاص لا محدش ولا لو عملنا البر كله احنا عبيد بطلون ما نستاهلش غير الاعدام وما نستاهلش غير الموت الابدي وما نستاهلش غير نار جهنم كلنا لكن حين ظهر مخلصنا الله واحسانه ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه لا باعمال بر في بر عملناها نحن يعني محدش ينسب التغيير والخلاص إلى أعمال بره لا انسبوا الخلاص والتغيير لنعمة ربنا للطفه عشان كده لما واحد يشوف واحد يقول له يا ده انت اتغيرت قوي ده انت بقيت انسان كويس ده انت بقيت خادم حلو قول نعمة ربنا اوعى تقول اصلي اجتهدت وصليت وعملت وتبت لا لا حبيبي الحاجات دي كلها كانت ممكن ما تحصلش ده لولا ان ربنا افتقدك باحساناته وشدك بلطفه وسعى وراك وجابك ما كنتش لو عملت ايه ما كنتش هتعرف تبتدي ولا تمشي مع ربنا فلما حد يجي يمدحك على تغيير قول لا انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيا دي نعمة ربنا هو اللي حركني هو اللي شدني طبعا بولس بالذات اكتر واحد حس بدي لأن بولس كان ماشي في سكة أعمى وبمنتهى الحماس وضد المسيح وبعدين بلطف مخلصنا الله وإحسانه نقله وجابه وتحول إلى بولس الرسول المحب الاسم يسوع المسيح اللي قلب الدنيا بشارة وكرازة فلازم يقول لما ظهر مخل... لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته ده بحكم الرحمة بتاعته عشان كده كنيستنا تحب جدا تستدر رحمة ربنا هي عارفة ان ربنا رحيم جدا من الاسماء الحلوة اللي نحبها عن ربنا رحيم او كلمة كثير الرحمة ونقعد في التسبيحة طول الليل نقول له لأن إلى الأبد رحمته احنا بنفكرك انت رحمتك إلى الأبد فبمقتضى رحمتك بنطلب الغفران وبنطلب السماح وبنطلب نبتدي من تاني ونطلب الماضي ده كله يتشال وبنطلب التغيير عشان نبقى ناس حلوين بمقتضى الرحمة مش بنطلب لأننا كويسين ولا أننا عملنا حاجة نستاهل عليها لا نحن نطلب بمقتضى رحمتك خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الكلمة دي مهمة والإصحاح ده بنقراه ليلة عيد الغطاس بالمناسبة ليه؟ لأنه هيشرح دلوقتي قيمة المعمودية يعني المعمودية مشروحة في حتت كتير قوي في روميا وفي يوحنا ثلاثة وفي من الأجزاء اللي بتشرح المعمودية كسر يغير الإنسان وأساسي لخلاص الإنسان تيتوس ثلاثة فنقولها أو نعيد بيها في عيد الغطاس وقداس عيد الغطاس فبيقول خلصنا المسيح بغسل الميلاد الثاني اذا في حاجة اسمها ميلاد ثاني بمعنى كلنا اتولدنا ولادة اولى والمولود من الجسد جسد والمولود من التراب تراب والمولود من بطن المرأة يعود الى تراب الارض دي قاعدة فربنا انعم علينا بولادة اخرى دي نعمة منه قال لنا في ولادة جديدة بس كل واحد يدخلها بمزاجه بإرادته الولادة الجديدة ما- مش بطن أم لا الولادة الجديدة من السماء على طول والولادة الجديدة زي ما شرحها المسيح من الماء والروح فأصبح اسمها إيه غسل إشارة إلى الماء الميلاد الثاني اللي هي ولادة الولادة الجديدة بالماء والروح فهنا التعبير واضح جدا عشان في بعض الطوائف تقول الميلاد الثاني ده ملوش دعوة بالغسيل الميلاد الثاني ده انت تقف تقول امنت بالرب يسوع لا طب امال كلمة غسل دي ايه خلصنا بغسل الميلاد الثاني اذا في لزوم للمعمودية للخلاص من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يبقى مش هيتعمد يبقى يدان وتجديد الروح القدس وتلاحظوا ان الكلمتين متلازمتين وده الطقس القبطي اول ما نعمد على طول نعمل ايه ندي الميرون ليه الميرون يجي لما الانسان ينضف الميرون اللي هو الروح القدس زيت المسحه زيت الروح القدس لما الانسان اتولد ولاده جديده وبقى انسان جديد وبقى ابن ربنا الروح القدس ما عندوش مانع يسكن فيه فيأخذ عطية الروح الك- القدس في الميرون بعد المعمودية على طول فتلاحظوا ان احنا نعمد الطفل ويطلع من المية انسان جديد على طول اول حاجة نديها له اول هدية توصله وهو انسان جديد اعظم هدية ياخدها طول حياته عطية الروح القدس ندشنه حتة حتة في جسمه كده بالروح القدس بالميرون عشان ياخد التجديد بالروح القدس يبقى كلمة التجديد يعني الإنسان الجديد يعني الطبيعة الجديدة يعني الحياة الجديدة مرتبطة بإيه؟ بالروح القدس اللي سكن فيه يبقى الإنسان اللي ما سكنش فيه الروح القدس ما أقدرش أقول عليه تجدد ما ينفعش في واحد يقول تاب أيوة تاب في الشارع دي ملهاش قيمة كويس دي خطوة أولى لكن مش دي اللي ادت له الحياة الجديدة ده يتوب بره ويؤمن بربنا يسوع المسيح ويجي يتعمد وبعدين ياخد الروح القدس عشان يبقى إنسان جديد عشان يبقى خليقة جديدة وعشان يحافظ على الطبع الجديد والحياة الجديدة يفضل يتوب على طول يفضل عايش حياة توبة على طول عشان يرفض القديم ويمسك في الجديد اللي يأكد الكلام ده ايه الكلام اللي قبله لما بيقول لأننا كنا قبلا يبقى هو اتنقل من قديم لجديد وبيوصيهم ما يرجعوش للقديم يبقى معنى كده الحياة الجديدة عاوزة جهاد لحسن تسيب الجديد وعزه وترجع تاني للقديم وقرفه فاحنا كلنا خليقة جديدة بس مش كلنا باين علينا عز العهد الجديد مش كلنا باين علينا نعمة العهد الجديد مش كلنا باين علينا طبيعة الإنسان الجديد ليه لسه في ح- خبث في حسد في بغضة في عصبية في الله طب ما دي مش من صفات الإنسان الجديد الحاجات دي مش من علامات الجديد علامات الجديد المحبة والصلاة والوداعة يبقى إذا احنا مسؤولين إن احنا نظهر الجديد ونقاوم القديم خدنا الجديد في المعمودية والميرون بقى عندنا طبيعة جديدة بس يلا كل واحد يتشطر ويعيش بيها إمكانية جديدة أن نكون قديسين بس اللي عاوز يبقى قديس يتشطر ماشي لكن ما اتفرضتش علينا القداسة لأننا بناخد العطية وساعات نهملها فإذا أهملناها مش باين علينا النعمة طب هل الغلط في النعمة؟ عاش الغلط مش في النعمة ولا في السر ولا في المعمودية ولا أبونا يكون مثلا عمد بسرعة الحكاية مش كده الغلط في الإرادة بتاعة الإنسان هو عاوز ولا مش عاوز عاوز يعيش مع ربنا ويكمل ولا هيرجع تاني ينكر الجديد ويقول العتيق أطيب مرة يسوع قال كده قال الإنسان لما يدوق الجديد يقول لا القديم أحلى فساعات الواحد لما يمشي خطوات مع ربنا يرجع الشيطان يغريه بأيام زمان يقول له ما أنت كنت بتعمل يعني كان بيحصل إيه يقعد يكعبله كده حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه الكلمة دي تقال على الروح دايما بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا كلام ده كلام مهم انه بسبب ربنا يسوع المسيح الاب سكب روحه القدوس عشان كده عندنا عقيدة مهمة لما حللنا كلام المسيح ما أضفناش عليه قلنا الروح القدس منبثق من الآب زي الحرارة اللي طالعة من الشمس ولكن يرسله الابن لنا هم هي في فرق بين كلمة ينبثق ويرسل اه في فرق ينبثق ده يعني مصدر خروجه ايه اصله ايه طالع من الاب من الشمس زي الحرارة طالعة من الشمس لكن لما النور يوصل لنا يوصل معاه ايه الحرارة فاهمين الفكرة فالمسيح يقول الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق انا ارسله لكم دي مش معناها ان الاب اقل من الابن ولا الابن اقل من الاب بس معناها ان في كيان واحد جوهر واحد للاهوت اصل واحد للاهوت في اب مولود منه ابن ومنبثق منه روح قدس لكن هو اله واحد فدي تؤكد انه اله واحد عارفين لو قلنا منبثق من الاب ومن الابن يبقى بنتكلم عن الهين ويبقى كده بقى اللي بيقولوا علينا متعددي الالهه معاهم حق لا نحن نؤمن بإله واحد آب واحد رب واحد مولود منه ابن الوحيد كنور من نور ومنبثق منه كحرارة من شمس آية سهلة آب واحد ولاهوت بين الآب والابن والروح القدس زي ما بنميز بين قرص الشمس ونور الشمس وحرارة الشمس هذا التمييز ما خلاهمش ثلاثة منفصلين حاشا فهنا بيقول ايه بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الروح القدس الذي سكب الآب علينا بغنى بيسوع المسيح ربنا فاهمين المعنى يبقى الآب سكب الروح القدس بالمسيح لأن المسيح هو اللي ادانا الإمكانية دي لما بقى واحد مننا ونقى طبيعتنا بالفداء افتدانا بدمه وأعادنا إلى الآب خليقة جديدة بموته وقيامته الآب قال له خلاص يستاهلوا ياخدوا الروح القدس وكلمة السكب دي هي الكلمة بتاعت يوم الخمسين يوم عيد ميلاد الكنيسة يوم الخمسين انسكب الروح القدس كلمة كأنه يعني سوري في التعبير اندلق من كتر حماس الآب عشان يدي ولاده الروح القدس أصله كان زمان الروح القدس يتاخد يعني بالقطاره كده يختاروا واحد دونا عن الالاف يقولوا ده ينفع يبقى نبي ربنا يعني فيحط فيه الروح القدس عشان يأدي الوظيفه بتاعته ولو ما كانش كويس ياخد الروح القدس تاني زي شاول الملك يقول فارقه روح الرب لكن بعد الفداء اللي عمله المسيح انسكب الروح القدس يكون في اخر الايام اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى إيه يا رب بالكم كده ها بالكم دي عطية العهد الجديد إن كل شعب الكنيسة ياخد الروح القدس فكل الشعب يبقى قديسين فتبقى كنيسة قديسين ويبقى كنيسة كل اللي فيها مملوئين بالروح القدس دي ده غنى العهد الجديد ده غنى مش موجود في العهد القديم العهد القديم نفر على ألفات يبقى عبد الروح القدس لكن احنا في العهد الجديد كلنا فينا عطية الروح القدس حتى إذا تبررنا بنعمته يبقى عشان يتقال علينا أبرار هيبقى منسوبة لنعمته الفضل كله للنعمة احنا يا رب لو حسبتنا أبرار ده من فضلك ومن خيرك ومن نعمتك علينا لكن احنا نعرف عن نفسنا ان احنا خطاء انت بقى هتبررنا يبقى بنعمتك نصير ورثة شوفوا طريق الورث بقى ايه ما احنا عاوزين نورث السماء في الاخر اللي عاوز يورث يقبل النعمة فيدخل على المعمودية وياخد تجديد الروح القدس ويعيش الحياة المقدسة اللي تتناسب مع المعمودية والروح القدس فيتبرر بنعمة الله فيصير وريث هذه طريق الملكوت يبدأ بالإيمان والتوبة المعمودية تجديد الروح القدس الحياة الجديدة نفسها بقى تبان عليه في السلوكيات والجهاد وكده يبقى قدام ربنا بار بنعمة الله فيصير وارثا لملكوته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية كده احنا هنورث ايه ما احنا لينا ما احنا عنا في السماء ما احنا عنا على مكان في الأبدية حسب رجاء الحياة الأبدية يعني احنا بنعمل ده كله لأن لينا رجاء في حياة أبدية مع المسيح عاوزين نبقى ورثة ما هو مش الكل هيورث ليه اللي هيفقد البنوة مش هيورث اللي ربنا هيقول له ما عرفكش انت مش ابني مش هيورث لكن اللي هيقول له اهلا يا حبيبي انت ابني يبقى هيورث طب احنا كلنا خدنا البنوة في المعمودية والميرون كلنا بقينا اولاد ربنا كلنا بنقول ابانا الذي بس في واحد ربنا لما يقول له ابانا الذي يقول له لا انت بتقولها من لسانك بس فين ابانا الذي انت شبهي في ايه انت شبهي في ايه انت بتقول ان انا ابوك طب انا ابوك وانت شبهي في ايه اذا كنت انت ابني مش شبهي خالص لا بتحب الناس ولا بتسامح الناس ولا بتعمل رحمة ولا بتخدم حد ولا مشغول بيا ولا بتبص عليا طب انت مش شبهي خالص روح انت مش ابني اذهبوا عني لا اعرفكم هي دي الكلمة القاسية الله طب دول يعرفوك يا رب يعرفوني بس ما مش شبهي مش أولادي لأن الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله يعني اللي عايشين بالروح القدس هم دول بالحقيقة أولاد ربنا هم دول اللي شبهه هم دول اللي يقولوا له يا أبانا يقول نعم أولادي أسمعكم عشان كده كل مرة نقول أبانا الذي نقول اجعلنا مستحقين يعني نفسنا نبقى قد الكلمة دي نفسنا لما نقول لك أبانا ما تقولش انتوا مين تقولوا نعم تقول نعم أيوة انتوا ولاد أنا عارفكم قولوا عاوزين إيه لأن ممكن نقول له يا أبانا يقول لنا انتوا مين مش ولاد نقول له يا رب احنا اتعمدنا وعندنا شهادة المعمودية وخدنا وعد بالبنوة يقول أنا ما أعرفكوش ما أعرفكوش ما عشتوش شبهي ما قلدتونيش في حاجة ما حدش خد باله ان انتوا تبعي ولا ولادي اعرفكم منين فهنا يقول صادقة هي الكلمة وأريد أن تقرر هذه الأمور لما قال بقى الكلام المهم ده قال يا تيتوس الكلام ده مهم الكلام ده بجد الخلاص مش بعيد بس في ناس بتضيعه النعمة ادتنا كتير قوي خسارة نضيع اللي عمله ربنا صادقة هي الكلمة وأريد أن تقرر هذه الأمور يعني إيه عاوزك تركز على الكلام عاوزك تفكر الناس بالحاجات دي عاوز تفكرهم بيوم المعمودية عاوز تفكرهم بالحياة الجديدة عاوز تفكرهم برجاء الحياة الأبدية عاوز الكلام ده ما يطلعش من دماغهم قرر هذه الأمور يعني ثبتها في عينين ولادك وخليها واضحة قصادهم عشان تعدي أيامهم على خير لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة نتيجة الكلام ده إيه اللي آمنوا بالمسيح ودخلوا في سكة الخلاص هيعملوا إيه يمارسوا أعمالا حسنة لازم حياتهم تختلف لازم حياتهم وسلوكهم هيبقى مختلف لو الأمور دي واضحة في ذهنهم لو الأبدية واضحة لو عمل الفداء واضح لو الروح القدس اللي فيهم واضح هيهتموا كل حين بالعمل الصالح فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس هي الحاجات دي اللي تضمن لهم وراثة الملكوت وأما المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة أحيانا بقى الواحد يدخل في قالب ديني بس يقول كلام ما يفقش ما يوصلش ملوش قيمة ليه مثلا يقول مباحثات غبية نقعد نتناقش في أمور غير بناءة طب بزيادة بلاش لما تقعد في قاعدة بيتكلموا في كلام لا هيودي ولا هيجيب يا تقعد تصلي يا تستأذن وتقوم يا تقلب الكلام في موضوع يفيد لكن في مباحثات غبية يعني مش هتودي يعني من كام يوم كنا في قاعدة بنتكلم على الزلزال اللي حصل فكل الناس قعدت مثلا تتناقش ربع ساعة هو كام ريختر والجرايد مظبوطة ولا مش مظبوطة طب أربعة ريختر ولا الأربعين ريختر حتى هيوصل إيه ده هيفيدنا في إيه لكن المسيح قال لما تسمعوا عن زلازل وحروب وأخبار حروب انظروا إلى أنفسكم انتبهوا مبتدأ الأوجاع المسيح قرب في رسالة لكن لما نقعد نتكلم عن ريختر طب خدنا ايه ما حدش يستفيد حاجه وممكن نختلف يبقى كل واحد عاوز يثبت رايه طب يا سيدي خليها اربعه ماشي انت معاك حق بس خلينا في المفيد فلنحذر من المباحثات الغبيه والانساب لأن بعضهم كان يفتخر بنسبه بالذات اللي من أصل يهودي يقول إحنا بتوع عصبة كذا فقال لهم الكلام ده ما يوصلش اللي أبوه وزير اللي أبوه غفير ما تفرقش عند ربنا اللي من صبت يهوذا ولا اللي من صبت لاوي ولا من للأمم كل ده برضه ما يفرقش عند ربنا دلوقتي هيفرق حياته قدسته أعماله هيفرق إيمانه بربنا هو ده اللي هيفرق هنقعد نقول مين جاي من فين والخصومات والمنازعات الناموسية اللي هي الحرفيات القديمة بتاعت اليهود يغسلوا ايديهم كم مرة ويعملوا ايه بالظبط كل دي منازعات ناموسية ناموسية يعني حرفية كل ده ما يبنيش مفيش داعي نضيع وقتنا في الحرفيات زيادة وننسى الحاجات الأهم فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة ده مبدأ مهم أن الواحد لا يغرق في المنازعات الناموسية وإنما يسأل الأسئلة الروحية ينشغل بالقضية اللي تخصه هروح السماء ازاي احلى سؤال اتسأله المسيح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية ده سؤال عجب المسيح لان هو ده اهم سؤال الواحد يسأله لكن تقعد تسأل هناكل ايه وهنعمل ايه كل ده يجي بعدين خلينا في اهم سؤال اعمل ايه عشان اروح السماء الرجل المبتدع بعد الانذار مرة ومرتين اعرض عنه دي تعاليم بقى للأساقفة أو اللي ليهم سلطان في الكنيسة لو لقيت واحد مبتدع إذا فكرة البدعة دي قديمة أوي لو واحد طلع ببدعة بفكرة غلط بهرطقة بتعليم بطال الأول تنذره ما تجازيهوش على طول ما تطردوش تجيبه تقول له كلامك مش صح استلمنا غير كده الكتاب بيقول غير كده الكلام ده دخيل علينا انذره ما ارتدعش انذره تاني بعد الانذار مرة ومرتين ما ارتدعش اعرض عنه وقول بقى يا جماعة التعليم ده غلط فلان ما تتعلموش منه فلان بيعلم غلط وتلاحظوا ان دي منهج الكنيسة دلوقتي ان لما يكون في شخص بيعلم غلط بينبهوه مرة واتنين قبل ما ياخدوا منه موقف وساعات الناس لما يسمعوا عن حد اتخذ منه موقف يصعب عليهم ما نعرفش كل تفاصيل الأمور فما تقلقوش روح القدس بيسوق الكنيسة لكن لازم نتحفظ لأن كل تعليم غريب ممكن يضيع الكنيسة كلها عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه يعني واحد لما الكنيسة تحرمه يقولوا الكنيسة قاسية الكنيسة مش قاسية هو اللي حرم نفسه الكنيسة أنظرته مرة واثنين وما سمعش كلام فضل على عنده يقول أنا صح والكنيسة كلها غلط يبقى هو اللي حكم على نفسه أريوس النهاردة عشان فاهمين الحكاية كويس تعالوا نشوف أريوس أريوس في وقته قالوا للبطرك أنت ظالمه ده راجل قسيس شاطر وبيوعظ حلو وبيرتجل الخطابة آه يعني سيبه رجعه في بطرك من البطاركة نتيجة الإلحاح تنازل ورجع أريوس أما المسيح قال له في آخر حياته قال له لا ده قطعني حتت ده مزعني اتنين ده فصل لاهوتي عن ناسوتي ده عملني مش إله اوعى تقبله شركة الكنيسة ليه لأنه ده غلط هنا لو قبلناه نتوه الناس كلها فهنا حين حكمت عليه الكنيسة انه مشلوح او مرفوض هو اللي حكم على نفسه لان الكنيسة حاولت تقول له كده غلط قال لا انا صح فإذا اللي يتشبث بعند بتعليم مخالف هو بيحكم على نفسه فمحدش يلوم ربنا أو الكنيسة حينما أرسل إليك أرتميس هنا بقى آخر كلام بيبقى الكلام اللي فيه حاجات شخصية بين بولس كمعلم وتيتوس كتلميذ قال له أنا هبعت لك أرتميس أو تخيكوس بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس لأني عزمت أن أشتي هناك ده معناه أنه خرج من السجن وبيتحرك بحرية الرسالة دي اتكتبت بعد فترة سجن طويل في روما فكان بولس كبر وبيحب يقابل ولاده زي ما قداسة البابا ربنا يديله الصحة بيعمل كده يطلع أمريكا يلم كل ولاده كهنة من كل الولايات يطلع استراليا يعمل كده ليه عشان يطمن ما يقدرش يروح كنيسة كنيسة ولا ولاية ولاية فبولس كان بيعمل كده بولس كان يلم تلاميذه يقول لهم قابلوني في البلد الفلانية عشان أطمن عليكم وأقعد معاكم فيقول بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس لأني عزمت أن أشتي هناك طبعا هو مش بيشتي يعني بيشتي في الغردقة يعني بيتف... مش مقصود بيها فسح أشتي يعني أقضي الشتاء يعني الخدمة في الشتاء هتبقى في في المنطقة الفلانية جهز ديناس الناموسي برضه ناموسي طبعا مش معناه انه حرفي لا ما هو ده ما ينفعش في الخدمة لكن يبدو ان الراجل ده كان من الناموسيين القدام فما زال محتفظ باللقب فاهمين ازاي فزيناس اسمه في الكنيسة زيناس اللي كان ناموسي يعني اللي كان يهودي متعصب بقى واحد من الخدام فقال له ابعت له ابعت لي زيناس ده يدل ان كله بينفع الناموسي نفع والاممي نفع واللي ما كانش مختتن نفع والمختتن نفع كله ينفع في الخدمة بس يدخل من الباب وأبولس جهزهم باجتهادا للسفر أبولس ده كان شريك بولس في فترة وبسببه حصلت حزبية في بلد كورنثوس بقت في ناس بتحب أبولس قوي لأنه بيوعظ حلو وفي ناس تلاميذ بولس فبولس عالج الموقف بمنتهى التواضع والحكمة قال لهم يطلع مين بولس ولا أبولس دول خدام أمنتم بواسطتهم بواسطتهما لكن هو بولس مات عشانكم ولا بولس كانت عمته باسمه لا بولس كان بيحط البذرة وأبولس يسقيها لكن الله كان ينمي فليس بولس شيئا ولا أبولس ولكن الله فجعل نفسه على زميله قال لهم لا أنتوا لا تبع فلان ولا علان أنتوا تبع المسيح فهنا يدل على أن ده ما عملش أي نوع من الحساسية بين بولس وأبولس لو احنا بقى في شغلانة كده في الدنيا تلاقي شلهاله كان هياكل منه الأضواء لا مفيش الكلام ده فبيقول له تيتوس هيبقى عندك اتنين من الخدام الكبار زيناس وأبولس وانت اسقف البلد دي مولهم ومدهم بكل اللي محتاجينه عشان طالعين خدمة فجهز زيناس الناموسي وأبولس باجتهادا للسفر لألا حتى لا يعوزهما شيء جهزهم في رحلتهم عشان دول هيلفوا يبشروا يبقى هو بيخدم على زمايله كمان وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة يعني خلي اللي لينا كل الخدام بتوعنا يشتغلوا بإيديهم للحاجات الضرورية يعني اوعى تسيب خادم عندك بطال قاعد كده ما بيشتغلش قاعد عال على الكنيسة ما تقبلش دي يتعلم الذين لنا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية دي مقصود بها الشغل شغل الإيدين يتعبوا ويشتغلوا عشان يجيبوا القرش عشان ما يبقوش عالة على الكنيسة حتى لا يكونوا بلا ثمر لأن لو خدوا أجرهم من الكنيسة بقوا موظفين ما بقوش خدام جميل قوي إن الواحد يبقى بيخدم بتطوع يعني بيخدم مش منتظر أجر على خدمته عشان الأجر يتحوش في السنة يسلم عليك الذين معي جميعا سلم على الذين يحبوننا في الإيمان النعمة مع جميعكم أمين نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا